أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً اللهم أنزل على قلوبنا من أنوار معرفتك اللهم استودع قلوبنا معاني أسمائك وصفاتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل ما أقوله وما تسمعون حجة لنا لا علينا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك ما زلنا في رياض معرفة الله تبارك وتعالى ومن خلال مدارسة علامات من عرف الله نضع أنفسنا أمام مرآة ترينا حالنا مع الله تبارك وتعالى وهل نحن بحق نصلح أن يطلق علينا بأوصاف الإيمان ومعاني الالتزام إذا حققنا تلك العلامات فإن شاء الله يكون ذلك طوق النجاة في معترك الفتن الذي نعيشه واليوم العلامة علامة تشغل بال كل واحد منا علامة تناقش قضية من أخطر القضايا الواقعية في حياة كل مؤمن ومؤمنة قضية شتات الأهداف قضية تفرق الإنسان بين وظائف عدة وبين هموم شتى لا يدري كيف يجمع شمله وهمه على الله تبارك وتعالى عشان كده لما بنذكر أقوال السلف في هذا الباب بمنتهى الواقعية بنستبعدها ونظن أن هؤلاء يتكلمون عن أشياء حالمة بعيدة كل البعد عن التحقيق وعن التحقق في الواقع لما تذاكرنا علامات العارفين في المحاضرات الأولى ذكرنا فيها قول ينسب لأبي يعقوب السوسي حين سئل هل يتأسف العارف على شيء غير الله تبارك وتعالى فقال الرجل وهل يرى غيره فيتأسف عليه واحد بيقول له وده بقى يعني بيتكلم على اعتبار انه واحد من الذين يسلكون الطريق الى الله عز وجل فبيقول له الواحد لما بيندم يعني انت قبل الالتزام انت قبل ما تعرفي طريق الرحمن بتبقى ندمان على الأيام اللي راحت وانت ما صليتش فيها وانت ما مسكتش فيها مصحف وانت ما اتعلمتش فيها وانت وانت فبيقول هو الواحد اللي عرف ربنا بيتحسر وبيتندم وبيتأسف على شيء غير ربنا فقال له هو أصلا في قلبه شيء تاني غير ربنا عشان يتأسف عليه فقال فبأي عين ينظر إلى الأشياء طب بيبص على الدنيا اللي حواليه بأنهي عين كل شيء بقى قاطع كل هم شاغل قال ينظر إليه بعين الزوال والفناء هذا مصداقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي وحسنه الألباني لما قال صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارق من شئت كل شيء ستشغل به وتحب أن تحصله سيفارقك هي دي عين الزوال والفناء هي دي حقيقة الدنيا فلو نظرت بهذه العين إلى الأشياء تجردت عن الهموم التي تقطع بينك وبين الله لكن الشيطان بيزين والنفس بتسول وانت بتشغل بمثل هذه الأمور والمعنى ما بيوصلش إلى قلبك بالدرجة المطلوبة احنا محتاجين في النقطة دي ابتداء ونقصل بيها درسنا النهاردة احنا محتاجين برمجة إيمانية مختلفة في هذا المعنى تحديدا كيف تنظر إلى الأشياء هنقول إن العلماء بيقولوا إن المفروض لما أنظر إلى الأشياء أنظر إليها على أن الله هو الفاعل لها فهو لا ينظر إلى الأشياء بنظرة مجردة إنما ينظر إلى هذه الأشياء على أن من ورائها حكمة الحكيم وتدبيره سبحانه وتعالى فلا يرى هذه الأشياء بشكلها اللي قدامه ده بشكلها ال- الذي قد يفتنه أو يزين ليه وإنما يرى من ورائها رب فيرى الله في مثل هذه الأشياء يرى الله الفاعل لكل شيء حوله يبقى المستحسنات اللي النفس هتهجم إليها ما بيبصلهاش كده المستحسنات دي من الظاهر بيعرف إنها ثانية إنما من ورائها رب هو الذي فعلها وهو الذي دبرها هو الذي خلقها فينظر إلى هذه الأشياء بهذه العين عين الفناء والزوال على اعتبار أنها من أمامه ويرى من ورائها الرب تبارك وتعالى قال يوسف بن علي لا يكون العارف عارفا حقا حتى لو أعطي مثل من- ملك سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يشغله عن الله طرفة عين ان الدنيا ما تفتنوش طب ازاي قالوا له حتى لو الدنيا معاه حتى لو كان اغنى اغنياء الارض قلبه لا يلتفت هذا معنى الا تكون هذه الاشياء في قلبك وانما قد توجد في يدك لما سئل الامام الزهري ما الزهد قال ليس الزهد بتشعيث اللمة ولا قشف الهيئة قال لهم مش قصة ان انت تبقى شعرك منكوش وتبقى ثوبك مغبر وتبقى في الظاهر شكلك ان انت منقطع عن الاشياء لله تبارك وتعالى ولكن الزهد صرف النفس عن الشهوة الزهد الحقيقي ان انت في حاجات هي دي هتقطع بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى فانت ازاي بتزيلها وازاي بتتفاعل وتتعامل مع هذه الامور الموجودة في كل واحد منا فعلامة سكون القلب الى الله ان يكون بما في يد الله اوثق منه بما في يدي اللي في ايديا ده اللي هي الحاجات اللي بتفتن اللي الحاجات اللي انا بقيت عندي يقين انا دلوقتي فلوسي في جيبي وفلوسي دي انا ممكن اعمل بيها شيء وشويات مما احب بس انا مش شايفها بالعين دي انا شايفها بعين الزوال وشايف ان اللي ربنا سبحانه وتعالى اخبرني بيه من النعيم هو ده ثقتي فيه اكتر من ثقتي من الفلوس اللي في جيبي والزوجة اللي في بيتي والسيارة اللي بتاعتي انا اوثق بهذا النعيم اللي في الجنة ورؤية الله ورفقة النبي والمعاني دي انا اوثق وايقن من اللي في ايدي اللي خلاص انا ما حدش يقدر يماري انه ملكي وبتاعي هو ده وقال الشبلي العارف لا يكون لغيره لاحظا عينه ما بترمش ناحية ياه بيت شيك قوي ياه العربية دي فيها خصائص ممتازة جدا ياه ده فلان أكيد مرتاح بنسمع عن مراته كل خير ياه ما بيبص اللوح اللي على الطريق الاعلانات اللي موجودة اللي بتقول هيت لك ما بيبصش ما بيروحش عينيه ما بتلتفتش شعاره ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون فلا يتلفت فلا يصل متلفت قالوها قاعدة من قواعد الوصول الى الله عز وجل لا يصل متلفت تصور واحد ماشي كل شويه يبص يمين كل ب... وانت سايق حتى وانت كذا مش قادر تدوس بنزين وتجري لانك قاعد متلفت انما في واحد مركز تماما فيقدر يوصل اسرع فقالوا لا يكون لغيره لاحظا ولا بكلام غيره لافظا واصلا ده ما بينشغلش بقيل وقال وما بينشغلش باحوال الناس ولا بينشغل بانه يتكلم فيما لا يعنيه ده قرآني يتكلم بكلام ربه وحين يتكلم يتكلم عن ربه وحين يجلس مع الناس يحدثهم ويثني على ربه فيحبب الخلق في الله تبارك وتعالى فلا يكون بكلام الذي ينطقه بغير الله يلفظ وإنما عن الله وبالله يتكلم ولا يرى لنفسه غير الله حافظا فلا يقلق ولا تنتابه مخاوف الناس لأنه دائما أبدا مستشعر فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين الكلام ده كله بيدور حول معنى جمع الهم والشمل على الله بيدور حول تفعيل اسم الله الصمد في حياتك الصمد المقصود الهدف السكة تفعيل اسم الله الأول الآخر هو أول الطريق وهو آخر الطريق إن إلى ربك الرجعة النهاية عنه فلما يبقى السكة كده واضحة تماما قدامي لما فعل المعنى ده هيجمع عليه الشم ازاي يحصل ده ازاي اوصل لمرحلة اني اعرف اركز واحصر ذهني في هدف واحد هدف رضاه والوصول اليه هو ده اللي احنا عايزين نتذاكره فتعالوا في البداية نشوف حديث القرآن عن هذا المعنى بشكل مضطرد أول حاجة كل الآيات التي تكلم الله فيها عن التوحيد والشرك تصلح لأن تكون دليلا على هذه العلامة أي آية ربنا بيتكلم فيها عن تأصيل معنى التوحيد والشرك لأن التوحيد هو اللي احنا بنتكلم عليه ان انت تجمع شملك على الرب الواحد الأحد سبحانه وتعالى الوتر فلما تتذكروا مثلا قول الله تبارك وتعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر بيقول لك ما ينفعش قلبك يحب غيره ما ينفعش قلبك يذل ويخضع وينكسر لغيره لأنه ما فيش حد يصلح أنه ياخد الوظيفة دي من قلبك ما ينفعش أي حد يشارك ربنا في دي فبيقول لك فر ليه لأنك هتتشتت في أودية الدنيا لو رحت شمال ويمين بعيدا عن ربنا سبحانه وتعالى فهتهلك وهيصيبك الاكتئاب وهيصيبك الأمراض النفسية والاضطرابات والعلل وسترى التنغيص في ما تستحسنه وتقبل عليه غير الله فبيقول ففروا فروح له وجري له وتخلص من قيودك لأنك أنت مكبل بهذه الأشياء فتخلص منها وفر إلى الله عز وجل إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر لا محبوب لا يخضع لسواه سبحانه وتعالى إني لكم منه نذير مبين والآية مش بعادة القرآن إنه يلح على الختام ده مرة تلو الأخرى يعني لو في غير ما نعرف من أسلوب القرآن كان مثلا نهى الآية بشيء آخر بيركز على المعنى ده إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين هذا التكرار وهذا التأكيد على المعنى بيقول خدوا بالكم أعظم مصيبة هتبتلوا بيها أنا بنذركم أنا بحذركم أنا بديكوا هنا اللمبة الحمراء أقف ما تتحركش ما تلتفتش إني لكم منه نذير مبين القصة واضحة الطريق سالك لكن انت عايز تمشي يمين وشمال هتضيع هتهلك فجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير فده مثال المثال الثاني شوفوا الآية دي والمعنى الرقراق اللي أشار إليه بعض العلماء حولها قال الرحمن في سورة الزمر ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ضرب الله مثلا الآية بتقول ضرب هذا المثل للمشرك والموحد رجلا فيه شركاء متشاكسون مختلفون متخاصمون ورجلا سلم خالص لرجل هل يستويان فجعل الله مثلا للمشرك حسب ما يقوده إليه مذهبه من ادعاء كل من معبوديه عبوديته يعني هذا عبد يتشارك فيه جماعة يتجاذبونه في مهماتهم المتباينة ده يطلب حاجة وده يطلب حاجة وده يطلب حاجة تصور لو واحد عنده خادم وهو البيت ده فيه أكتر من حد فيه الوالد والوالدة والابن والزوجة وكل واحد بيطلب من الخادم ده حاجة الأب طلب شيء والأم طلبت شيء والابن طلب شيء وزوجة الابن طلبت شيء ده ايه ده بقى يعيش ازاي لو كل واحد بهذا الشكل واحد هو خادم لشخص فقط فيعيش مستقر ومتهني وما عندوش أي مشاكل هل يستويان مثلا هذا استفهام إنكاري يقول الأمر في منتهى الجلاء والظهور بحيث لا يقدر أحد أن يتفوه بأن هذا يستوي مع هذا بصوا بقى الأمثلة ومنها هنوصل للمعنى اللي أنا عايز أوصله من تفريغ القلب لله وجمع الهم والشمل عليه قالوا واعتبر ذلك بحال الوالدين إذا اختلف على الولد الأم بتقول حاجة والأب بيقول حاجة والولد مش عارف يعمل إيه بينهم فإنه يعصر إرضاؤهما إلا بمشق وكذلك من يعبد مع الله إلها آخر عابد الأوثان مثلا فإنه معذب الفكر ومتى توهم أنه أرضى واحدا في زعمه تفكر فيما يصنع مع الآخر وقالوا هذا في المصانع للناس اللي هو إيه أصحاب الوجوه قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة مصانع الناس ده بوش وده بوش وده يتكلم معاه ويعمل مع كل واحد restart يعمل إعادة مرة أخرى لأنه ده مطلوب أضحك معاه وده مطلوب أتكلم معاه بجدية وده مطلوب أعمل معاه مش عارف إيه وده مطلوب إيه وكل واحد عايز يرضيه وعايز يرضي ده وعايز يرضي ده وعايز يرضي ده فالتلمس رضا الناس يشتت الهم عايز يرضي مراته وعايز يرضي أمه مش عارف يعمل إيه في دي القصة دي مشكلة حياتية عائلية مشهورة مش عارف يعمل فيهم إيه عايز يرضي الولد ده وعايز يرضي الولد ده بس الولد ده مثلا لو عمل له كذا وكذا الولد التاني هيعمل له مشاكل فعايز يرضيهم هما الاثنين فيعمل كذا بس فيها إجحاف لأن ده أشطر من ده مشكلة أعمل إيه مشتت الهم ما بين هذا وذاك كذا واحد من صحابه ده عايزه يجي النهاردة عشان فرح مش عارف مين وده عايز يجي معاه علشان خاطر في موضوع مهم لازم يتعمل عايز يرضي ده وعايز يرضي ده عايز يرضي ده مش عارف فتلمس رضا الناس يفسد ومن أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس فتتشتت به الهموم قالوا إذا إرضاء الواحد أسهل وأيسر الفايدة إيه بقى قالوا فلا يستوي القلب المشرك أو المشترك مع القلب المفرد الخالص القلب المشترك أو المشرك هذا تتفرق همومه وتتشتت أنواره بتشتيت شواغله وعلائقه وتفرق محباته وتفرق أهوائه وحظوظه أما القلب المفرد فتجتمع محبته وتتوفر أنواره وأسراره فكما لا يحب سبحانه العمل الذي يشاركه فيه غيره أنا أغنى الأغنياء عن الشركاء فمن أشرك معي غيري وكلته وشركه فكذلك لا يحب القلب المشترك فقالوا خطوة قاعدة فرغ قلبك من الأغيار يملأ بالمعارف والأسرار شيل منه كل شيء قاطع يملأ هذا القلب إذا بالخيرات والمعرفة بالله تبارك وتعالى واحد جه للجنيد فسأله سؤال في غاية الدقة قال له كيف السبيل إلى الوصول أعمل إيه عشان أوصل لربنا قال له قدامك خمس حاجات لو عملتها تصل إلى الله وقلبك يبقى فعلا جمع شمله على الله عز وجل توبة تزيل الإصرار توبة تمحو عنك الإصرار على الذنوب اتنين خوف يقطع التسويف خدوا بالكم بيتكلم على اللي بيقولوا عليه دلوقتي العلماء المعاصرين او بتعبير كمان ابن القيم بيتكلم عن العلائق عن العوالق عن الروابط عن الأشياء اللي بتسجنك عن القيود هي ايه القيود القيد الأول الإصرار فقال احنا محتاجين نوع في التوبة مختلف توبة يبقى ليها وقع قطع السكين فتقطع أول عالق أول رابط اللي هو اسمه الإصرار اللي اسمه الاعتياد على ذنب معين اللي اسمه حب الذنب تعلق القلب به احنا محتاجين توبة تزيل الإصرار واحد اتنين خوف يلهب حماسة الإنسان ويفجر طاقته فيقطع التسويف بالله عليكم حال واحد لسه خارج دلوقتي من قبره مستشعر أو شايف حادثة قدامه شايف مثلا موت فجأة قدامه أو شايف أي نذير من النذر بيبقى حاله في الهمة والنشاط زي حال واحد بيسمع له موعظة ولا يعني هي دي شاحناته الإيمانية مش بيبقى كده عادة لما الواحد بيشاهد معنى أو بيترسخ عنده المعنى ده بيبتدي مفيش وقت إحساسك برمضان إحساسك بعمر عشر أيام فعايز تجري وتلحق وت- وتنجز فيها فتقطع التسويف فمش هينفع نقول بكرة لأن الوقت ضيق إحساسك بلعل الساعة قريب خوف يقطع التسويف ورجاء يبعث على العمل ما هو برضه ما ينفعش انها ما يبقاش فيها اتزان ما يبقاش طول الوقت هو كرباج في ظهري وبس ما هو اللي بياخد الكرباج ده اه هيجري بس بعد شوية ألمه ممكن يوقفه بعد شوية المطلوب انه يكون في حادي للأرواح إلى بلاد الأفراح على تعبير ابن القيم الحادي ده الرجاء وحسن الظن في الله سبحانه وتعالى فرجاء يبعث على العمل قال أربعة وبإهانة النفس بقربها من الأجل اللي هي مجاهدة النفس اللي هي زجرها عن الشهوات والمألوفات الأعظم زاجر إيه وأنه إليه تحشرون استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون أعظم زاجر استشعار مشاهد القيام استشعار قرب الأجل استشعار أن الوقت قصير استشعار المعاني دي يبعث في النفس المجاهدة وتهينها لله خمسة بعد النفس عن الأمل لا يزال قلب الكبير شابا في حب اثنتين في حب الدنيا وطول الأمل فبالتالي يقصر أمله فيحرص على الإنجاز في عمله طيب فين محل الشاهد الكلام ده جميل قوي فالراجل قال له وبما يتوصل إلى هذا طب والخمس حاجات دول انت قلت لنا توبة وخوف ورجاء وإهانة نفس وقصر أمل طب نوصل للخمسة دول بإزاي قال بقلب مفرد فيه توحيد مجرد قال القصة كلها في التوحيد القصة كلها في جمع الشمل القصة كلها انه يبقى ربنا بس في حياتك لو ده اتحط يأتي ما بعده اصل الاصول معرفة الله تبارك وتعالى وان يصير القلب محققا لمعنى الاخلاص محققا لمعنى التوحيد هذا هو مصداق كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث الباب حديث الموضوع الحديث الذي رواه ابن ماجه وحسنه الألباني من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد هم المصير هم الوصول إلى الله الآخر كفاه الله سائر همومه ومن تشعبت به الهموم تشعبت به الهموم مش ده أحوالنا من أحوال الدنيا قال صلى الله عليه وسلم لم يبال الله في أي أوديتها هلك اللي مشغول بالمال المشغول بالمنصب المشغول بشهوات الدنيا خلاص انت عايز فلوس خد فلوس بس هتهلك فيها انت عايز نساء خد نساء بس هتكون سبب فتنتك وضياعك انت عايز كذا وكذا وكذا من ما يعتاده الناس فأنت وما تريد وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الذي رواه الترمذي في جامعه صححه الألباني من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له يبقى أول معنى احنا مستفيدينه دلوقتي من تدبر آيات القرآن اللي بتتكلم في المعنى ده ان احنا قلنا أي آيات بتتكلم عن معنى التوحيد والشرك فهي صالحة للاستدلال على هذا المعنى آية بقى ودي الاستشهاد الثالث عجبت لها والله في تحضير مادة هذا الدرس وأول مرة ألاقي كنز أقف عليه في معنى عالي جدا معنى تفريغ القلب لله بتعدي علينا الآية لكن ما توقفناش معاها في دلالتها دي ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن أم موسى قال وأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين حد عدى عليه معنى يعني ايه فارغة لما رجعت الى كلام السلف الموارد ذكر فيها ستة اقوال بس هناخد منهم القول الاول وهو الاشهر وهو قول ابن عباس وقتادة قال صار فارغا من كل شيء الا من ذكر موسى صار القلب هنا جمع على شيء واحد صار فارغا من أي شيء آخر من أي تعلقات أخرى كأنه بيقول إنه الواحد عن طريق الحب الحقيقي يستطيع عن طريق هذا الحب أن يفرغ القلب فلا يبقى فيه إلا الرب وأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتبدي به درجة إن هي كادت تصيح هذا ابني كما يقول ابن عباس أو لما صارت هي حاضنته وجيء بها لترضعه كادت تقول ابني ابني لولا أن ربطنا على قلبها قال قتاد بالإيمان لتكون من المؤمنين قال السدي كانت من المؤمنين ولكن لتكون من المصدقين بأن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين الشاهد يعني هي واضحة قالوا فينبغي للعبد الطالب لمولاه أن يصبح فارغا من كل ما سواه ليس في قلبه سوى حبيبه فعلامة الحب جمع الهموم في هم واحد وهو حب الحبيب ومشاهدة القريب المجيب وصلت أنا طاير بها ليه لأن معنى تفريغ القلب من غير الرب معنى عزيز ومعنى عالي ومعنى كلنا ننشده إزاي يا رب قلبي يبقى ليك قال بترياق الحب بعض العلماء بيقول المعنى ده في الرضا قالوا الرضا يفرغ القلب لله والسخط يفرغ القلب من الله يبقى في أحوال لو وصلت لها قلبك هينضف هيطهر هتزول الشواغل هتتقطع العوالق لو وصلت المعنى الحب ده وتتداوى به يفرغ القلب وأصبح فؤاد أم موسى فارغة يا ريت نصبح وفؤاد كل واحد منا فارغة لله تبارك وتعالى فمن شاهد حبيبه كاد أن يبدي به قالوا لما القلب هو مش هو القلب اللي بيرى ولا ايه عندكم مشاكل في المعنى ده ما كذب الفؤاد ما رأى مش هو الفؤاد هو اللي بيرى صح إنما نحن لا نرى الله بأعيننا في الدنيا لن تراني إنما الذي سيرى القلب صح قالوا فمن شاهد حبيبه كاد أن يبدي به يعني الواحد لما يقرب قوي تلاقيه كأنه هيقول حاجة هيبقى في حال غير الحال فرحا واغتباطا لولا أن الله يربط على قلبه ليكون من الثابتين الراسخين في العلم به اللي يقرب يحس بالمعاني دي يبقى حاسس بقرب الرب أفعلها أنا ما بحبش كلام غير واقعي اللي هو وانت سايق قاعد بتتكلم معاه اللي هو وانت ماشي قاعد تقول يا رب هنعمل ايه النهارده يا رب كذا قاعد بتتكلم معاه بتستشعر قرب القريب اللي هو وانت حصل الموقف اول ما دخلت البيت في واحد سيرى الله هو الفاعل فاول ما هتتكلمه مراته فهتحتد معاه وهو لسه عامل ذنب وهو عارف وعارف انه هيعاقب فلو اول ما يدخل يلاقي المشكلة ففي واحد هيقول لك لا لا لا الموضوع مش كده هي طول عمرها اصلا مش عارف ايه وهيحاول يغمض طرفه عن السبب الحقيقي وفي واحد هيقول ما هو الفاعل لكل شيء وسلطها عليا وده جزائي يبقى هو الامر انا فاهمه ارى اثر خطيئتي على دابتي وعلى زوجتي في واحد بيشوفها كده وفي واحد مش هيقرا المعاني دي فهو مش شايف مراته هو شايف ما وراءها وهو مش شايف ان فلان ده جه تهجم عليه دلوقتي وبوظ الشغل الفلاني وعمل مشكلة الفلانية ويعكر عليا صفوي هو مش شايف المعنى بالطريقه دي هو شايفها من المدخل اللي هو فاهمه كويس مش معنى كده ان هو ما بيتعاملش بالاسباب مش معنى كده ان لو حد اخطأ مش هيقول له بس الصح كذا بس انا اللي جوايا ايه انا فاهم ليه حصل الكلام ده فمش هروح احلها بالحلول احسن احنا بنعمل كده بصي ده مش ادب حوار وده مش كلام وبص انت بقى عملت كذا وكذا وكذا فالموضوع كذا وكذا فعايز تحلها انت من على الوش وانت عارف انها من تحت فيها معنى تاني بس انت بتحاول تصهين عنه فلو هتتعامل بالاسلوب ده خلاص تعامل بهذا الاسلوب انما لما تبص من وراء وتفهم اللي جمع شمله على ربنا فلا يرى في الكون فاعلا الا الله عايز اقول لكم معنى وقفت عليه وشرحناه في اسم الله القادر القدير المقتدر أيضا معنى عالي محتاجين وقفة فيه العلماء قالوا الناس على ثلاث منازل في التوحيد توحيد في أفعال الله وتوحيد في صفات الله وتوحيد في ذات الله اسمعوا بقى وفهموا عشان عالي قوي ومحتاج وقفة جد قالوا التوحيد الأولاني ده اللي هو توحيد الصالحين والعلماء المجتهدين توحيد الأفعال وهو ألا يرى فاعلا إلا الله قايلينها لسه اهو وبعدين بنجيب لها التطبيقات قال وهذا يثمر الاعتماد على الله والثقة بالله وسقوط خوف الخلق من قلبي لأنهم يراهم كالآلات لسه المثال قايلينه اهو فهو مش شايف المعنى بالطريقة اللي الناس كلها بتحاول تستخدمها إنما دائما أبدا أنا قاعد هنا رسالة إيه الرسالة؟ في كلمة هتسمعها يمكن أنا لا أعد لها بالا لا في التحضير ولا في الإلقاء وهي مفتاح لقلبك أنت مش قاعد هنا وبتسمع الكلام ده دلوقتي سدى وما اختاركش أنت بالذات عشان تسمع الكلام ده من وسط ملايين سدى وما طلعتش أنت في بيت والدك ده سدى وما رحتش اشتغلت في الشركة دي سدى وما قعدتش درست الدراسة دي كده لا فاعل إلا الله ايه الحكمة اللي يعرف يفك الرسائل شفرات الرسائل هو ده اللي يوصل للدرجة دي فكل فعل من أفعال الله كل حاجة أثر من أثار فعله كل سكنة وكل حركة منك أثر لفعل من أفعاله فلا يرى فاعلا إلا الله فلا يعتمد إلا على الله ولا يثق إلا بالله عينه ما تبقاش على الناس ويسقط خوفهم من قلبه ويراهم كالآلات القدرة تحركهم ليس بيدهم نفع ولا ضر عاجزون عن أنفسهم فكيف عن غيرهم دي المرحلة الأولى هنا هو بيشوف ربنا ازاي هو بيشوف ربنا في الفعل فبي من خلال الفعل بيترجم من خلال الفعل بيفك الشفرة فبيوصل لقلبه في واحد بقى ما بيبصش للمسألة من ناحية الآيات اللي حواليه بيبص من ناحية صفاته هو ده اللي آمن وعرف وتغلغلت معاني الأسماء والصفات في قلبه فيكون إيه فهذا لا يرى قديرا إلا الله ولا قادر ولا مقتدر إلا هو ولا عليما إلا الله ولا سميعا إلا الله ولا بصيرا إلا الله فصفاته هي اللي شغلة باله فيثمر هذا الأنس به وحده وحلاوة الطاعة ولذة المناجاة والاستيحاش من الخلق لأن هو الأولاني شايف الأفعال فبيترجم الأفعال وبياخدها التاني خدها من المعرفة فاهمين الفرق ولا مش فاهمين الفرق الأولاني بيترجم أفعال الأفعال بيترجمها المعاني التاني بقى عنده يقين بالمعاني دي بعيدا عن الفعل فهو مش شايف معنى متحقق إلا ده فأنا ما عايز أنا شايف أن أنا ضعيف وغلبان ومسكين فأنا عارف ده معنى كويس وعارف أن ربنا هو القوي فلا حول ولا قوة لي إلا من قبله فأنا مشغول بده فساعتها ما بتوكلش على غيره وما بتوكلش على إمكانياتي ولا إمكانيات صحابي ولا إمكانيات معارفي ولا المعاني دي خالص فبالتالي يستوحش من الخلق لأن الخلق مش هيعملوا له حاجة ويأنس بالله وحده فيملأ عليه ربه سمعه وبصره وحياته فيحقق قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله وصلت شوية يبقى الأولاني بيترجم الثاني من طريق المعرفة هو عنده يقين بالمعاني دي الثالث اللي هو محسن المحسن ده بقى ايه اللي هو توحيد الذات فلا يشهدون إلا الله ولا يرون معه سواه فيعبد الله كأنه يرى هو مش شايف هو دلوقتي شغل به وحده طب استنوني عشان انتوا الكلام ده انا انا بحس انه لما بيتقال برضو انه معاني عاليه قوي بقى بالله عليك ده ملوش تطبيقات في الواقع لما واحد بيبقى مثلا خطب واحده ولا عقد عليها وبدات تبقى هي محور اساسي في الحياه وهو بقى شايف انها الزوجه وشايف بقى ان هي كذا وبدا بقى يتقرب اليها وبدا يعمل وبدا يسوي تلاقيه في الوقت ده فصل تبحث عن الاخ ما تلاقوش الاخ ليه الاخ النهارده يعني سيبه بقى الراجل يتهنى بقى بعيشته شويه عايز بقى ده لسه بقى بنعمل فيها رسايل وشويه بتاع وخروجات وبتاع وهدايا وفسح ونعمل ونسوي وكل حاجه في الحياه هي لدرجه انه خلاص بقى نسيته اي حاجه تانية وشغلت باله فشغل بها شغل بذاتها عاجبه شكلها وعاجبه طريقتها وعاجبه شغل بصفاتها أصلها طيبة وحنونة وودودة وكذا وكذا وكذا فمشغول بالصفات أو شغل بأفعالها إن هي دايما بتتعامل معاه بأسلوب معين فهو طول الوقت مشغول فبيفغل الإنسان بالفعل أو بالصفة أو بالذات وأعلاهم اللي بيوصف بالذات لا شك يعني ده في واقع الناس موجود مش ده حاصل يبقى ليه انت مستغرب ان واحد هيجمع شمله على ربنا هيبقى حاله كده لما انا دلوقتي ادخل من باب الفعل افهموا المعاني دي عشان ده والله العظيم الاساس اللي احنا عايزين نوصل من خلاله للوصول للوصفه وصفه العلاج ازاي اجمع شملي على ربنا يا اخي ما انت في الحاله الثانيه ما في حالة الزوجة دي ولا في حالة الحبيبة دي ما انت عملت اللي مطلوب تعمله بالظبط مع ربنا بس انت بتيجي هنا وبيبقى عندك شوية اشكاليات والتفاتات ما انت هنا بقت هي العنصر الاساسي بقت هي المقصد اهم حاجة دلوقتي ان يبقى بيني وبينها ألفة واهم حاجة دلوقتي انها تحبني واحبها واهم حاجة افهمها انا ايه واعرف هي عايزة ايه ونقعد قاعد شاغل بالك بالقصة دي لانك بالنسبة لك محور الحياة حياة زوجية وعائلية وعايز تأسس بيت وعايز وعايز طب ما هو نفس الحكاية وشغل بالفعل اول حاجة عملت بس بص بقى ما شاء الله برضه يعني اسلوبها جميل و... ودايما كذا وكذا ويفتكر لها الحاجات دي طب ما, ت... ما تعدد لي نعم ربنا عليك كده وتعدد لي افعاله في حياتك عشان تبقى هي دي بداية فتح القلب لمعرفة جديدة اساسها الحب والذل والانكسار والتعظيم والمعاني الجليلة دي مع ربنا سبحانه وتعالى يبقى احنا محتاجين اعادة للمعرفة من جديد بالله سبحانه وتعالى ما تبقاش المعرفة اللي هي النمطية المعروفة ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقنا ودبرنا وان هو سبحانه وتعالى ولازم نصلي له ولازم نزكي ونعمل ونسوي ونحط الكلام اللي التقليدي لكن مش مدفع ولما ادرس ادرس بالطريقه برضو الاكاديميه ربنا سبحانه وتعالى التوحيد ثلاث انواع اما توحيد الربوبيه او او الالوهيه او الاسماء والصفات اما ان انت تتكلم في توحيد الخبر اما بتتكلم في توحيد الطلب المسائل ماشيه كده مش بالمعنى المطلوب انما لما حب واحده كان ما بيتعاملش بالشكل النمطي هو مش هيقرا عليها في الجورنال لا هو بيتلمس المعاني دي وبيتاكد منها وبيستشعرها وتقدر تقول له انت معجب بفلانة اه والله يا شيخ ليه والله واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة انت بتحب ربنا اه والله يا شيخ ليه بقى اصل ربنا كريم قوي ورحيم قوي وسبحانه وتعالى القدوس ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها ويلا سمع لي 99 اسم واعملها انشوده هو ده اللي احنا بنعمله احنا بنلعب لما تيجي تقول لي انت دخل اسمه الكريم في قلبي قول لي كده دخله في قلبي ما تقوليش كلام نمطي اقراه في كتب شرح الاسماء والصفات انا عايز انا اطلع من هنا اقول يا يا لكرم الله دخله حسسني بكرم اشرح لي المعنى ده وخليه من خلال الافعال اللي ربنا عاملك بيها وصل لي المعاني دي للقلب عشان كده بتدخل من الافعال اقعد ترجم الافعال لمعاني المعنى يا رب يقر المعنى في قلبي بقى يا رب يبقى المعنى القلب يبقى مترسخ فيه يقين فيه بالمعنى ده فدخل من أفعال فطلع صفات ما هو الأفعال دي بتقول إن من ورا ده رب كريم ورب جواد ورب حليم ورب شكور ورب ودود فالقلب اتملى بالصفات دي فعايزه بعد كده ما يأنس يأنس بقى ما ده ايه ده هتلاقي نفسك انت عامل كده لو هي انا بجيب المثال ده عشان هو مثال الحيوي لو هي مراته هي ولا واحد صاحبه قوي وهو معاه وانتيمه لو هو هيشغله هتلاقي بعد كده بقى التليفونات اللي تيجي من اي حد تاني بتتخلص لكن مراته بتقعد معاه بالساعتين يتكلم وحابب قوي وفرحان جدا لانه واصل له معنى اخر صح ولا لا لانه الافعال بايه تؤدي الى صفات الى ان يكون هذه الصفات سبب لتعلقه بالذات وهذا في حق العباد يؤدي الى الوحشه وفي حق الله يؤدي إلى الأنس ويؤدي إلى جمع الهم لأنه أنا لما بوصل بعد كده أقول لا بس هي كذا وهي كذا وهي كذا وهي كذا هي بقى فيها حتة فيها عيب فالقلب بيتلمسه وربنا بيوريه لك تلاقي نفسك أنت عشان سطوة الحب فبيبتدي يتغاضى عنه بس بيشعر بأثره فلو تعلق بالذات الذات فانية هي دي معنى أحبب من شئت فإنك مفارقه والذات هنا متغيرة فلو أعجب بجمال الصورة الصورة بتتغير والصفات لو أعجب بالصفات اللي هي 80% عجباه قوي فيها 20% مطلعين عينه هي كده في حق المخلوقات أما في حق الله فهمتوا المعنى ده ولا ما فهمتوش يبقى الدخلة من الفعل للصفة للذات طيب من المعاني الخاصة بموضوع جمع الهم وقلنا ان ده يبقى أول واجب من الواجبات العملية لدرسنا النهاردة دراسة منزلة الاتصال في مدارج السالكين وابن القيم كالعادة بيذكر كلام الهروي والهروي قال إن أول درجة إن الاتصال بالله على درجات فأول درجة سماه اتصال الاعتصام وهو ده اللي احنا هناخده كشاهد لموضوع جمع الهم اتصال الاعتصام قال ويكون اتصال الاعتصام تصحيح القصد ثم تصفية الإرادة ثم تحقيق الحال التلاتة تاني تصحيح القصد وبعدين تصفية الإرادة بعدين تحقيق الحال ابن القيم يقول وتصحيح القصد يكون بشيئين محل الشاهد إفراد المقصود وجمع الهم عليه كل الناس اللي بتتكلم في النجاح والهدف بيقولوا أول حاجة يكون هدف واضح هدف محدد هدف أمامك يتم التركيز عليه هدف قابل للقياس كل المعاني اللي قاعدين بيتكلموا فيها في المعاني دي في الإدارة وفي غيرها هنا هو إفراد المقصود ما ينفعش يبقى مجموعة أهداف في وقت واحد ما ينفعش تبقى عايز تعمل ده وعايز تعمل ده عايز تحفظ قرآن وعايز تطلب العلم الشرعي وتخلص الفرض العين عليك وعايز يبقى ليك حل مع ربنا وتبقى متعبد وعايز وعايز وعايز تلاقي نفسك في الآخر خالص مش عارف تعمل حاجة حدد ورتب الأولويات وابتدي من ده وبعدين ده وبعدين ده يبقى لازم يبقى فيه هدف واحد محدد هنا إفراد المقصود الهدف وهو الرب تبارك وتعالى كما قلنا وجمع الهم عليه اللي هو العلماء لما اختاروا اسم دقيق سموه توحيد القصد والطلب فهو المقصود وهو المطلوب سبحانه وتعالى جميل قال بعديها تصفية الإرادة بتخليصها من الشوائب فتكون إرادة صافية من كل ما سواه اللي احنا قلنا عليه الأغيار اللي احنا بنسميه ما سوى الله سبحانه وتعالى ما يتعوض به الإنسان عن الله تبارك وتعالى وليس بعوض كل المعاني دي اللي انت ملتفت إليها بحيث تكون متعلقة بالله وبمراده الديني هو ربنا يريد ايه منك وهو ده اللي شغلك وهو ده اللي انت بتحاول تبرمج نفسك عليه حتى يكون هواك تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم دي المرحلة الثانية تصفي الإرادة اللي هي تصحيح النية وبعدين تحقيق الحال فلا يكتفي بمجرد العلم وزي حالتنا احنا بقى ده بالذات انه لما بعض الاتجاهات الموجودة في ساحة الصحوة الإسلامية اتجهت منحى العلم على اعتبار ان مشكلة الأمة الآن هي الجهل فطلعنا طلبة علم للأسف الشديد ما عندهمش الأدب المطلوب أو ما عندهمش التكاملية المطلوبة فبالتالي اكتفى بالعلم غالبا ويسير من العمل وهذا لا يحقق الحال فلا يكتفي بمجرد العلم حتى يصحبه العمل ولا بمجرد العمل حتى يصحبه الحال احنا بنتكلم في علم وعمل وثمرة اسمها الحال ففي إرادة ومحبة وتوكل وحقائق إيمان موجودة في القلب بالله يا معاشر المسلمين والمسلمات بالله أطراف المعادلة الثلاثية دي فين الخلل فيهم في علم هتلاقي بعض الناس عندهم كل واحد واخد واحدة منهم وفرحان بيها والباقي طاير تلاقي علم ممكن تلاقي ناس تسمع لك العقيدة الطحوية وترد لك على شبهات المرجفين والمشككين والمش عارف ايه وبعدين تيجي بقى تقول له المعاني دي احساس ومعاني واعمال تمت على انك موحد لله ربا والها و و و ما تلاقيش اعمال تعبانه تلاقي اعمال يجتهد في احوال في مواسم الطاعات وبتاع ويقطع نفسه وصيامه وقيامه وشغل تمام قوي فين الحال كل واحده بتقل لأنه مفيش توازن ما بين المعادلة الثلاثية دي فلا يجمع شمله وهمه على الله تبارك وتعالى لأن الهم والشمل بعد شوية مدخله شرعي لكن بعد كده تطلع حظوظ النفس دخل في الأول خالص أنا بتعلم العلم والرد على مش عارف إيه وبتاعت إيه ابتدي بقى في الردود وفي البتاع ويخش من هنا من هنا من هنا تلاقي قلبه شتت بعيدا عن الهدف الأساسي اللي كان عامله والرد على الشيخ فلان وفتنة مش عارف إيه وي وي وي الكلام اللي انتوا عارفينه إذا علينا أن نعرف أن المعرفة لله تبارك وتعالى لا تتأتى إلا بجمع الهم أنا برضو الواجب الثاني العملي اللي هو عشان الموضوع كبير قوي مش هيخلص في محاضرة عايزكم تتتبعوا كتاب صيد الخاطر خاصة وابن الجوزي من أكثر من كتب عن جمع الهم والمصطلح ده تجده كثيرا يعني لو واحد عنده أي محرك من محركات البحث الموجودة الآن بكثرة ويكتب كلمة جمع الهم ويشوفها في صيد الخاطر ويقرأ الفقرات اللي ابن الجوزي ذكرها في هذا الموضوع وتصلح مادة مكتملة لشتات هذا الأمر يجمع لك جمع الهم ابن الجوزي من كلامه المهم واللي احنا ما نقدرش نتعدى في هذا الباب قال اعلم أن الآدمي قد خلق لأمر عظيم وهو مطالب بمعرفة خالقه بالدليل ولا يكفيه التقليد العقيدة ينفع فيها الكلام ده تمام وذلك يفتقر إلى جمع الهم في طلبه ما ينفعش الكلام ده يبقى من جملة الأشياء في حياتك عايز المعرفة تدخل صح ما تاخدهاش بالطريقة بتاعة أيامنا دي اللي هي طريقة القص واللصق الكات والبيست اللي هو كلمتين كده بياخدهم وبياخدهم بتقليد وبيقول أنا مش مقلد بس هو واخدهم بتقليد ما ينفعش معرفة ربنا دي بالذات لازم تجتهد في تحصيلها وتجمع همك عليها وذكر في فائدة خاصة أيضا أخرى أن من عرف الله جمع شمله عليه وراح جايبها من معنى دقيق قوي قال إيه رأيت سبب الهموم والغموم الإعراض عن الله والإقبال على الدنيا وكلما فات منها شيء وقع الغم لفواته يبقى الهموم بتشتت ليه عشان زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا شتت الله عليه شملة عشان الدنيا تمام قال فأما من رزق معرفة الله تبارك وتعالى استراح ليه لأنه يستغني بالرضا بالقضاء فمهما قدر له سبحانه وتعالى رضي فبالتالي ما عندوش مشكلة في الحتة دي مش قاعد يقول ليه وحسن ايه وما بيعترضش فالرضا يقفل له باب الغموم ده وإن دعا بصوا بقى أغلب الناس لغاية النهاردة وإخوة وأخوات يا شيخ والله بقالي سنين بدعي وما فيش فايدة لا حول ولا قوة إلا بالله انتوا يعني ما سمعتوش خالص انه هذا فيه نهي صريح من قبل النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوت فلم يستجب لي أما هذا إن دعا فلم يرى أثر الإجابة لم يختلج في قلبه اعتراض وإنما يرى أنه مملوك مدبر فتكون همته في خدمة الخالق لأن هو بيرفع إيديه ابتداء مش طلبا زي ما قلتها لكم قبل كده إنما امتثالا والطلب بيأتي بعد ذلك ومن هذا صفته لا يؤثر جمع مال ولا مخالطة الخلق ولا الالتزاز بالشهوات بتيجي تبع بيبعت له الفلوس أتته الدنيا وهي راغمة هو عايز يستمتع في الحياة بيديها له تبع بس هو جابها منين ما جابهاش بطلبها وإنما جات له كأثر تفرق كتير لأنه إما أن يكون مقصرا في المعرفة فهو مقبل على التعبد انتوا النهاردة لما تسمعوا الكلام ده هتطلعوا بقرارات عملية وإيجابية وتطبيقية انت مقصر في المعرفة انت محتاج تزود رصيد التعبد لله تبارك وتعالى حتى تزهد في هذه الفانيات القاطعات عن الله لينال الباقي وإما أن يكون له ذوق في المعرفة وإما فعلا بقى قلبه اتفتح وربنا سكف في القلب المعاني دي فشغل بها عن أي شيء آخر فجمع شمله عليها إذا من عرف الله جمع شمله عليه بعدين حط لنا قانون قانون ده اللي فيه كيف تجمع الهم قال ابن الجوزي لا ريب أن القلب المؤمن بالإله سبحانه وبأوامره يحتاج إلى الانعكاف على ذكر وطاعته وامتثال أوامره وهذا يفتقر إلى جمع الهم مش احنا قاعدين بندندن حوالين المعنى ده من الصبح أنا عايز أدخل الصلاة ما التفتش أنا عايز بجد سرحاني يبقى في ربنا أنا عايز الدنيا ما تبقاش القاطع بالشكل ده الفتنة ما تبقاش واصلة القلب بالشكل ده قال ما هو مش هينفع إلا لما تخلو به وتنقطع لي وتتبتل له وينعكف قلبك شيئا ما على ذكره وطاعته وامتثال أوامره ليجمع الهم ودي فائدة العكوف عليه فائدة انقطاع له ما هو صاحبنا اللي احنا قاعدين بنتكلم عليه اللي جامع شمله على امرأة ولا جامع شمله على الشغل وبشوف واحد عنده 35 سنة وعنده امكانيات مادية وما بيفكرش في الجواز ليه يا ابني مالكش يقول لك لا عايز اتجوز بس مش فاضي بكره في سفرية كذا وبعده الفلوس وجمعها والشعور بلذات ان هو بقى ثري وعنده شغله عن اي هم اخر هي دي فعكف قلبه على ذلك فبقى قعدته تلاقيه وهو قاعد انا قعدت كده كام قعدة مع حد من رجالات الأعمال وبتاع فهم قاعدين بيتكلموا قدامي كان على غداء فقاعدين بقى كل واحد بيتكلم زي عارف بقى فلان طبعا سيرة كل الأسر الموجودة من الأثرياء وده ومين واتجوز فين وراح فين وعمل ايه وجاب ايه ده وفتح شغل منين كل الداتا موجودة وحافظها وذكره لها موجود مش ده بيحصل تلاقي كل طبقة عارفة انت من اسرة مين وجايبة ايه وحاطة ايه وده يبقى مين دلوقتي وغير فين وجاب شاليه فين كل شيء لانه مشغول بهؤلاء فجمع شمله عليهم وجمع همه عليه وكفى بما وضع في الطبع من المنازعة إلى الشهوات مشتتا للهم كفاية ان انت تبقى في دماغك شوية الشهوات بتوعك اللي اي واحدة من دول شتت شملك ويشتت همك واحد يدخل من الموضوع انا بصراحة بقى هي اعظم لذات والشهوات كلها هي شهوة النساء ربنا قال زين للناس حب الشهوات رقم واحد فدماغه هنا واحد تاني يقول له يا خايب انت وانت هتعرف تجيبها الا بالفلوس وبيبقى ايه تطبيق عملي لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل قوم فتنة وفتنة امتي في المال فهو بيطبق فاهم فاهم ان هو يخش منين يقول له اه لما يبقى هاب معاك يا حبيبي الملايين تحطهم صف انا سامعها بوداني نساء ايه نساء ايه بتاعت ايه تحطهم صف كده بالفلوس كل واحدة من دول اللي انا عايزه اعمله فالفلوس يا ابني هي اللي تخليك النهاردة ابن ناس في البلد دي سيبك من اي حاجة تانية ما تعملكش حاجة ان انت ابوك راجل طيب وصالح ولا مش عارف ايه لا لا لا إن أحساب أهل الدنيا المال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهمه هنا ومركز في الحتة دي واحد بقى إيه شغل بقى بالمراكز الاجتماعية والأستاذ الدكتور فلان ورئيس القسم والبتاع ومشغول بالقصة دي ودماغه بقى كلها العقلية المعملية اللي مش عارف إيه هو دماغه كلها كده والأبحاث وما بيطلعش من مكتبه وهو يبقى ده فجامع شمله كله في الحتة دي كل واحد كده منازعة إلى الشهوات فتشتت الهم فينبغي للإنسان أن يجتهد في جمع همه لينفرد قلبه بذكر الله وإنفاذ أوامره والتهيؤ للقائه وذلك إنما يحصل بقطع القواطع والامتناع عن الشواغل وما يمكن قطع القواطع اسمعني بالله عليك واكتب كل واحدة كده كعنصر واحد لا يمكن قطع القواطع جملة ابن الجوزي راجل في منتهى الواقعية وحتى كلامه هجيب كلامه في الجواز اتفهم غلط لان هو بيقول ان ده من مشتتات الهم بس بصوا بيتكلم في منتهى الواقعيه قال لك رقم واحد هيطلع لنا الشيخ فقي هيطلع لنا دلوقتي هيقول لنا بصوا انت لازم تبقى بتاع ربنا يا ابني سيب الشغل اللي انت شغاله ده والنساء اللي انت عاملهم يلا حبيبي اطلع لك كده في سبيل الله اقعد لك فيها ست سبع شهور وانقطع فيها تماما هو ده الشغلانه طب ما هيرجع تاني هو يعني تحترقون تحترقون هي القصه كده قصه ان انا اعمل ده مش هو ده اللي هيحل المشكله قد يكون حلا جزئيا للمشكلة لكن انا هعمل ايه ما انا هرجع تاني لنفس البيئة يعني اعمل ايه اطلق مراتي ما هي مراتي دلوقتي قاطع ده بعمل ايه اسيب الشغل ما هو ده الحق بقى طب اعمل ايه ارمي العيال في البحر ما هو العيال شاغلني ومش مش عارف انام منهم وطلباتهم وطلبات البيت اعمل ايه واعلمهم بقى الزهد والمعاني دي ومش عارفه ايه ومش واجب عليهم طب اعمل ايه اتكلم معايا كلام عملي قال لك تيجي بقى تقول لي كله مره واحده مش هينفع الروابط دي محتاجة تدرج ما يمكن قطع القواطع جملة فينبغي أن يقطع ما يمكن منها يبقى نبتدي بالمحاولة الإيجابية الناجحة إيه قاطع دلوقتي؟ في واحد مش من الأساسيين قوي في حياتك بس قاطع بيضيع وقت فشاغل مشتت شملك وهمك فبيجي يقول لك معلومة في وسط الكلام يجيبك يمين وشمال واحد من بتوع الدنيا فده وجوده في حياتك سهل ان دلوقتي ان انت تطلعه بالراحة فابتدي باللي ممكن يعمل معاك الاثر ده ده قاطع فينبغي ان يقطع ما يمكن منها ابتداء جميل ويتدرج في ذلك يبقى الاصل الاصيل في مسألة جمع الهم اولا التدرج في قطع القواطع اثنين قال وما رأيت مشتتا للهم مبددا للقلب مثل شيئين أحدهما أن تطاع النفس في طلب كل ما تشتهيه أو كلما اشتهيت اشتريت يبقى الأصل الثاني قل لنفسك أحيانا لا هو أنا بقول كلمة أحيانا عشان أبقى ضابط للمسألة هنبتديها ببرضه بتدرج في مخالفة النفس ومجاهدتها قل لنفسك لا أحيانا إنما نعم لكل تؤدي إلى ضياع القلب جميل رقم ثلاثة قال والثاني مخالطة الناس خصوصا العوام والمشي في الأسواق المولات وما أدراك فإن الطبع يتقاضى بالشهوات وينسى الرحيل عن الدنيا زمان مشايخنا قالوا لنا مش من الصح ان انت تبص ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى يعني إيه؟ احتياجك خده لكن هي المشي والتأمل في فتن الدنيا يشغل انت دخلت انت عايز تدخل المول تشتري كذا نقعد بقى نلف ونجيب كذا ونجيب كذا وبعدين الله ده ده جميل جدا ربنا يسهل نبقى نجيبه المرة الجاية الله الدنيا كده مش هتخلص وكل بقى ما حد يشوف حاجة جديدة مش هيعمل فيقطع فعشان كده من الصح ايه ان الخلطة تكون محدودة وبالذات قال مسائل الدنيا بالشكل ده فخلطة اهل الدنيا اصلا مزاحمة الناس في الدنيا في الاسواق وفي غيرها ينسي الرحيل عن الدنيا ويوجب الكسل عن الطاعة والبطالة والغفلة والراحة فيثقل على من ألف مخالطة الناس التشاغل بالعلم أو بالعبادة يبقى رقم ثلاثة بتقول بتقول عزلة شعورية أو حسية لازم يبقى فيه جانب من عكوف القلب والبعد عن هذه الأشياء وغلق هذه المثيرات للفتن احنا كده خدنا الثلاث أسس حواليها ندندن جمع الهم ضرب بقى أمثلة في غاية الدقة عشان تبقى مثال على ده طلب الرزق مشغلة الرجالة كلها وأكبر من أي مشغلة أخرى طلب الرزق والتأمين المستقبل والمعاني دي ابن الجوزي قال معانا والله أنا أول مرة يعني يأتي على بال ودايما احنا للأسف حتى في الدعوة بنخطئ هذا الخطأ تعرفوا ضرب مثال بقصة سيدنا أبو بكر لما ترك المال وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بماله كله فقال تركت لهم الله ورسوله يبقى الصح ان انا ما ادخرش مال وانه لو ادخر مال احنا اتربينا على معاني قريبة من كده انك لو ادخرت مال ده عيب في ايمانك ابن الجوزي بيقول المسألة مش كده خالص وانما اسعد الناس من له قوت دار بقدر الكفاية بيقول اللي عنده اللي يكفيه ده اول حاجة وفي نفس الوقت ان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه فيعطيه شيئا يدخره ليقطع عنه هذه المشغلة بالمال بيقول ايه اسمعوا بقى الكلام تفكرت فرأيت أن حفظ المال من المتعين ادخار المال وحفظه شيء واجب وما يسميه الجهلة المتزهدين توكلا من إخراج ما في اليد ليس بالمشروع الكلام ده مش شرعي الدليل يا ابن الجوزي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب أمسك عليك بعض مالك وقال له لأن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالى يتكففون الناس قال فإن اعترض جاهل فقال قد جاء أبو بكر بكل ماله فقال بصوا دي بقى الجواب أن أبا بكر كان صاحب جأش وتجارة فإذا أخرج الكل أمكنه أن يستدين عليه فيتعايش يعني لما تيجي الواحد في السوق وما شاء الله عليه وعنده علاقات لو طلع الفلوس كلها لما هيتزنق هيرفع سماعه التليفون يا فلان ابعت لي 3 4000 جنيه نمشي بيهم نفسنا هيبعت له انما واحد ما عندوش فيطلع كل المال ويقول تركت لهم الله ورسوله ده يبقى خالف الشرع فعنده هتقول لي السيده عائشه السيده عائشه طلعت المال كله بعث اليها بالاف الدراهم فاخرجته كلها وقالت لها بريره هل امسكت شيئا قالت لو ذكرتني لتذكرت ايه الجواب عبد الرحمن بن عوف كان بينفق عليه هي ما استبتش نفسها كده عارف ليه اللي هو بيتكلم عليه ان هو اطلع الفلوس وبعد شويه اقعد اقول طب الشهر الجاي طب هنجيب منين اكلم فلان طب انزل اشتغل طب اعمل طب اسوي قال لك الكلام ده ما هو ده مشتت الهم هيخش بقى وقاعد يقول والدين هنعمل فيه ايه طب والبتاع طب وقسط الشقه طب وقسط العربيه والمصروفات بتاعه المدرسه ربنا يستر قال هذا ليس بمعنى شرعي طبعا احنا عندنا غلو اول ما حد يسمع الكلام ده يعني يفرح قوي بقى انه خلاص حط القرشين يا عم تحت البلاطه وعيش احنا بنقول ان هو يتكفف ياخذ الكفاف لكن المعنى المعنى الشرعي بيقول ليه متى كان مشتتا للهم يبقى صار امرا غير شرعيا انفاق المال لو هيشتت همه يبقى مش صح إنما يوضع الأمر في في نصابه حتى بيضرب مثال فبيقول ومتى حرك بابه نهض قلبه رزق قد جاء رزق قد جاء ما هو قاعد بقى مستني حد هيجي حد من اللي انا اتصلت بيهم هيبقى عنده شوية ويساعدني في الموقف اللي انا فيه ده قال هذا مشتت للهم وقال وقد رؤي سلمان رضي الله عنه يحمل طعاما على عاتقه فقيل له أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله قال إن النفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت وقال سفيان إذا حصلت قوت شهر فتعب فاهمين الفرق أيوة أنت هو يكف الشيخ الألباني كان بيشتغل أربعة أشهر وينفق على نفسه بقية العام هو ده أجي أشتغل في وقت معين وخلاص ادخرت بعض المال أقدر أتعايش منه أتفرغ يبقى حقق جمع الشمل والهم على على ذلك قال واعلم أن الاهتمام بالكسب يجمع الهم بس عشان احنا اهدافنا سيئة فعشان كده بيشتت الهم انما انا اول ما اجي الفلوس في ايديا انا في الاول والاخر قاعد اقول بس يا رب اكلهم واشربهم الحمد لله الف حمد وشكر يبعت لي بزيادة ابتدي اقول طب ما هو انا دلوقتي انا عارف الشباب كده جالك الاول خالص شاب غلبان فقير يقول لك شقة جار قديم حتى مش مشكلة 10000 جنيه يا رب يمشوني يبعت له 15 يقول لك شقة إيجار قديم يعني بدفع في الهوا مش هتنفع أو إيجار جديد حتى ضايعة كده مع الفلوس راحت في الهوا اصبر عليها شوية ده في شقق في الحتة الفلانية خليهم بس 25 هتلاقي تقدر تدفع مقدمة يبتدي يعمل يبتدي يقول لك بس المكان بقى بيئة قوي وصعب جدا هعيش فيه بعد كده هنقل منه اصبر بس شوية لما هيبقوا ان شاء الله حاول خليهم ضعفهم ما هو 25 جم فخليهم 50 ان شاء الله هتبقى الموضوع هيبقى حاجة كويسة جدا وفي منطقة جديدة سكنية ممتازة وممكن تروح تقعد فيها وتحجز في المكان الفلاني يقعد بقى يلعب اللعبة بالطريقة دي بص بقى هو في الاول خالص كان بيقول لك 10000 جنيه واتفرغ اتفرغ تماما ما فيش مشكلة خالص فدلوقتي ما بقوش كده بقى شويه شويه يقول لك لا ما هو دلوقتي في الزمن الصعب بتاعنا ده ولا 100000 يخلوني اعرف اتفرغ فخليهم كذا خليهم كذا وكل الناس في كل الطبقات انا بقول له على واحد فقير بالطريقه دي بص له على اللي فوق شويه ما هي الشقه في المكان الفلاني ام ربع مليون مش هتكفي دلوقتي وبعدين مش هترضى بيها العروسه الفلانيه والموضوع لازم يبقى لازم اروح اجيب في الحته الفلانيه في كذا مش هو ده اللي بيحصل لا اروح بقى اجيب في ال compound ده كذا وكذا وكذا علشان خاطر يتماشى وي وي وي وي عشان احنا كده فعشان كده بقاش جمع المال يجمع الهم بل يشتت الهم لان دي الدنيا الخفية اللي في قلبك اللي ما بتبانش ما هو اول ما انا بمسك فلوس بزيادة مش الفلوس جت ففكرت لا انا بعد ايه حطيت هدف شوية هي عربية تعبانة زي ال- دي مش هتمشينا سنة فخليها ايه اعلى شوية فيبتدي ايه يعلى مع الموضوع وكل ما يعلى ويبقى في طبقة يقولوا له طب اصبر بس 10000 كمان وتجيب لك عربية على ال zero اصبر بس خليها كذا عشان تمشي معاك شويه يجيب دي يقولوا بص بقى العربيات التعبانه دي انت عايز عربيه عاليه شويه فما ينفعش تجيب العربيات دي لان مصر كلها تعبانه جيب لك عربيه اعلى شويه مش هتمشي معاك دي كلهم دلوقتي بقى وعربيات تعبانه ما ما بتعملش اي حاجه فجيب لك بقى عربيه موديل كذا او موديل وهكذا كل ما يعلى كل ما همه بيشتت فهو مش صادق في الاول مش اللي هو ايه هذا يبلغنا المقيل المقيل ده بقى الكلمتين دول بقوا تفسيرهم جميل قوي كل واحد يقول لك العربية دي تبلغنا المقيل والعربية دي متجابة برقم فلكي بس هو ده اللي بيبلغني المقيل فعشان كده المعاني دي نحن للأسف الشديد نتعامل معها بشكل آخر احنا حطينا ثلاث أسس وجبنا مثال من الأمثلة لمسألة طلب الرزق ذكر فيها ابن الجوزي هذا المعنى الغزالي وهو بيتكلم عن دواء الصبر للشهوة الشهوة بتعالج بإيه يا جماعة احنا عندنا شهوات وشبهات الشهوات بتتعالج بايه وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون قال الشهوة لا تحل إلا بالصبر والشبهة لا تحل إلا بالعلم اللي بيجيب يقين لأن الشبهة بتعمل شك والشهوة بتؤدي إلى الجزع لأنه بتؤدي إلى الرغبة فيها هيتجنن عايز يتجوز هيتجنن عايز فلوس هيتجنن عايز كذا فحلها إيه الصبر فحط ثلاث أسس خدوا بالكم معايا بس بالله عشان هيقول كلام مهم قوي في قصتنا دي حط ثلاث أسس قال لك عشان تعالج الشهوة محتاج واحد صيام اتنين بعد عن المثيرات ثلاثة تسلية بالمباح ماشي صيام قال لك زي بالظبط واحد بيقطع الطعام اللي بيديه للحيوان المستأنس ده فبيضعف قوته فما بيبقاش بالقوة الضارية اللي إيه فيه فحاجة من الحاجات اللي بيه يروضوا بيها الحيوانات ان هو يمنع عنه شيئا ما في البداية لغاية ما ينهك قوته فقال كده البعد عن المثيرات انك تبعد الشهوة دي طعام ده اللحم ده عن هذا الحيوان المستأنس وتغيبه بحيث انه بعد شوية ييأس من وجوده فده ما يخليهوش متطلب ليه يعني انا طول الوقت بعدي على المكان ده وفيه كذا وفيه كذا فعينيا قاعده بتشوف مناظر كذا وكذا وكذا مثيرات العام فاكيد هتبقى مشكله فيتصبر بان يبعد عن المثيرات الثالثه قالوا يديها الجزره فيسليها بمباح فهو بينشغل بمباح اخر عن الشهوه اللي هو فيها هو مشغول بشهوه النساء فنيجي نقول له ايه زي ما بيقعدوا يقولوا انزل بقى اعمل رياضه وبتاع مباح مفيش مشكلة روح بقى العب كذا واعمل كذا عشان يتسلى بالمباح عن الحرام حلو كده حلو قال العلاج ده محتاج أن يقوى بعث الدين العلاج كده لوحده من غير ما هيبقى فيه مولد طاقة اللي اسمه الدين اللي في قلبك تقوي هذه البواعث الدينية مش هيبقى نافع قال طب وده يتحصل بإيه الرقم واحد أن تطمع النفس هنوجه شهواتها في حتة تانية إلى فضائل الصبر والمجاهدة فيبتدي يحط لها مستحسن آخر والله اصبروا الذين صبروا كذا إن النصر مع الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا قاعد بتفتح له في ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم صبر وعمل وسوى كل ده الثانية التدرج في مصارعة باعث الهوى قال لك بص لما تجيب واحد حمال ولا واحد شيال يعني شيال ولا فلاح ولا مجاهد وتجيب واحد خياط او عطار او فقيه ايهم كقوة بدن اقوى الاولاني ليه متدرب على حمل الامور الثقيلة فراجل حمال شغلته كده الراجل الفلاح اللي بيعزق في الارض وكذا الراجل اللي بيقاتل اللي بيشيل الارباجيه ده على كتفه وبيعمل وبيسوي فده غير الراجل الفقيه اللي قاعد قدام الكتب مش متعود على المعنى ده فقال ايه المعنى انك تدرجها في هذا حتى تستقوي فكلما نجحت في لأة اللي قلناها في الأساس بتاعة الجمع الهم كل ما هتعمل كده كل ما انت بتقويها كل ما بتقويها كل ما بتقويها القوة دي تجعلها تستطيع أن تكف عن باعث الشهوة دي اللي هي بتشتت الايه الشم كده خدنا كم نقطة عملية قال صيام بعد عن المثيرات تسلية بالمباح معرفة فضائل المجاهدة والصبر خمسة ان انت تتدرج معاها في معنى المصارعة والمجاهدة قال بقى محل الشاهد وأشد شيء في ذلك كف الباطن عن حديث النفس خدتوا بالكم الخواطر يعني احنا ايه خلاص هتصوم ماشي انت صايم عن ايه عن الاكل والشرب فانت مضعف البدن لكن النفس من جوه قاعده تقول امراه وكذا وعيش والناس وفلوس وقاعده بقى ايه النفس قاعده عايزه ده عايزه ده فازاي تقفل دي قال هذا اشد شيء اللي فات ده كله ممكن يقفل حاجات كتير لكن حديث النفس انما يشتد ذلك على من تفرغ له بان قمع الشهوات الظاهره بيغض بصره ممتاز ويجي اخ ويقول لك والله العظيم ما بشوف افلام ولا مسلسلات ولا بخش على نت ولا بتنيل في اي حاجه من الحاجات دي ورغم كده انا ضايع في الشهوه قال لك فين المشكله في كف الباطن عن حديث النفس فان قمع الشهوات الظاهره واثر العزله وجلس للمراقبه والذكر والفكر فان الوسواس لا يزال يجاذبه من جانب الى جانب وهذا لا علاج له البته الا قطع العلائق كلها ظاهرا وباطنا بالفرار اللي هو العزلة اللي هو التبتل عن الأهل والولد والمال والجاه والرفقاء والأصدقاء هو يقول بقى يعتزل كده يبعد شوية ده اللي احنا بنقول ان هو ممكن صاحبنا ده لما يطلع له طلعة عمره عشر ايام ولا شهر يروح رمضان من اوله لاخره ويبقى ناوي فيها المعاني دي خالص الانقطاع التام فالقلب يبقى تحت الغسيل المباشر فينضف من الوساوس دي ويتعود على عادات جديدة وعلى مكان جديد وعلى عبادات أخرى وعلى وعلى هيبقى صعب النفس هتقعد تهجم عليه لكن مع مباشرة الغسيل ده للقلب يختلف يقول فيحدث هذا الأمر فيعتزل عن هذا ويتمرن ويتضرب على معنى القناعة ثم كل ذلك لا يكفي ما لم تصر الهموم هما واحدة وهو الله غسل صفة بس ما ايه ما جبناش في التحلية واحنا قلنا انزع وازرع فغسل بس ما حطش واحنا محتاجين نحط ايه بقى هم واحد معرفة يبقى بالله مش هي دي اخطائنا تلاقي نفسك في وقت غسلت بس ما حطيتش او في وقت شغلت بالظاهر وتركت الباطن او في وقت انت حاولت تجمع ما بين الامور وانت كنت لازم تاخد حظك من الوحدة والعزلة عشان كده قال ابن الجوزي والخلوة أصل وجمع الهم أصل الأصول وأساسه الوحدة فإنها سبب رجوع القلب وجمع الهم والنظر في العواقب والتهيؤ للرحيل وتحصيل الزاد يعود على هذا الأمر درجة أنه قال عشان بس المعنى يستقيم عندكم قالوا ولا تحسن اليوم المجالسة ده في عهد ابن الجوزي القرن السادس نتكلم في 8 قرون أو 9 قرون قال ولا تحسن اليوم المجالسة إلا لكتاب يحدثك عن أسرار السلف أما مجالسة العلماء فمخاطرة إذ لا يجتمعون على ذكر الآخرة في الأغلب شفتش فلان قال ايه النهاردة والرد المبين ما شفتش مش عارف ايه وكل واحد وكلامه الأقران يطوى ولا يروى ومجالسة العوام فتنة للدين لأنه برضو مشغولين شفت الماتش شفت اللي كان حصل مشغولين في حتة تانية خالص فإذا لابد من جمع الشمل وهذا قال على الأقل يبقى عندك الخلوة دي تقرأ فيها كتاب تسمع فيها محاضرة تجتمع فيها إذا وجدت يعني القرين المشارك اللي فعلا يجمع عليك هذا الأمر وإلا فابتعد نصيحة زوجية عشان خاطر احنا قلنا موضوع الرزق ما هو ده أكبر مشتت تعمل ايه ابن الجوزي الموضوع ده اتكلم فيه كلام جيد جدا بيقول هيهات أن يجتمع الهم مع التلبس بأمور الدنيا خصوصا بالشاب الفقير واحد ما عندوش إمكانيات وعايز عايز عايز عايز ما ينفعش فإنه إذا تزوج اهتم بالكسب وبالطلب فيتشتت الهم بعدين يرزق بالأولاد يكسر به كما قال سفيان فقال فإن قال قائل فكيف أصنع يعني أعمل إيه قال إن وجدت ما يكفيك من الدنيا أو معيشة ما تكفيك فاقنع به وانفرد وابتعد عن اللي هي العزلة الشرعية طبعا اللي هي يعني مقصوده انه ما يبقاش لك احتكاك كبير فان تزوجت هيدا دي بقى فبفقيرة تقنع باليسير وتصبر انت على صورتها وفقرها بص بقى ان تزوجت فبفقيرة تقنع باليسير وتصبر انت على صورتها وفقرها ولا تترك نفسك تطمح الى ما تحتاج الى فضل نفقته ده في حال واحد ما عندوش فبيقول له عايز الموضوع يخلص اعمل كده الموضوع يجمع عليك الشمل طيب وقعت الفاس في الراس وإنا لله وإنا إليه راجعون تعمل ايه قال إن رزقت امرأة صالحة جمعت همك فذاك وإن لم تقدر فمعالجة الصبر أصلح لك من المخاطرة وإياك والمستحسنات فإن صاحبهن إذا سلم كعابد صنم هي حلوة فبالتالي كأنه بالظبط كأنه عابد صنم إياك والمستحسنات فإن صاحبهن اللي بيتجوز واحدة إذا سلم كعابد صنم وإذا حصل بيدك شيء فأنفق بعضه فبحفظ الباقي تحفظ شتات قلبك ده أحسن حال في الغالب إيه الحال؟ الحال هنا هي الفكرة اللي احنا قعدنا ندندن حواليها جمع الشمل هنا انه اول شيء اول كلمة اراجع بقى معاكم كل اللي احنا قلناه على مدى المحاضرة دي كلها لان هو ده اللي هيحل لنا مشكلة الزوجة ومشكلة خلطة الناس ومشكلة اشياء كثيرة هو اول حاجة قال ننظر الى الامور اول الدرس قلنا ننظر الى الاشياء بانهي عين بعين الفناء والزوال هو ده اللي هو ايه ان انا الهدف المستحسن ده كيف ينظر اليه بشكل حقيقي شيل الحجاب وبص صح لو عملت كده هيبتدي يخف تعلقك الشديد بالشيء وراجع المنغصات عشان تفهم حقيقة الأمر عشان تضعه في نصابه واجبنا العملي على درس اليوم جمع الهم في الصلاة قالوا التدريب العملي على جمع الهم شمع اسماعيل ليه في كتاب لماذا لا نصلي ليه فيها معنى بيتكلم فيها على حصر الذهن أثناء الصلاة المعنى ده معنى دقيق جدا اللي هو ازاي أجمع شملي على هدف واحد داخل الصلاة من اللطائف هنا بقى أني وجدت أن العلماء فسروا الخشوع بجمع الهم فقالوا في قول الله تبارك وتعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون قالوا الخشوع في الصلاة جمع الهم وعلامته هي تدريب عملي ألا يجاوز بصره مصلاه زي في السكة لربنا سبحانه وتعالى بالظبط كده وألا يلتفت ولا يعبث قال أبو الدرداء هو إخلاص المقال وإعظام المقام واليقين التام وجمع الاهتمام هو إخلاص المقال وانت بتنطق بتعرف من تناجي إنك لا تناجي أصم إنما تناجي رب سميع وتعظم المقام أنا قدام ربنا أنا العبد الذليل الخاضع الحقير أكون أمام الرب الجليل العظيم واليقين التام بأن صلاتك صلاتك وجمع الاهتمام فتكون الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة لذلك كان إذا حزبه أمر ليش معنى يوم يصلي عشان يجمع الهم يعني دلوقتي ايه حسب الامر فانا هبتدي اشتغل حصل وجرى واتعمل وتسوى قال لا لا قوم صلي جدد بسرعه قبل ما يشبك في قلبك اي عالق قال ابن القيم اشمعنى الصلاه قال لانها تختص بجمع الهمه وحضور القلب والانقطاع عن كل شيء سواها بخلاف غيرها من الطاعات فانها ثقيله على النفس صح الصدقه انو يلا نعني خير طلعت الفلوس خلصنا الصيام يلا خلاص قمنا هنعمل كذا مش محتاج بقى ايه وقاعد تجاهد بقى والخاطر واللي مش كذا وكذا انما الصلاة عشر دقايق ركز ربع ساعة ركز انت قدام ربنا احصر ذهنك في هدف واحد انت قدام ربنا يلا اجمع قلبك على مناجاة الرب والثناء عليه والإقبال عليه يلا عليك الآن أن تستشعر عظم المقام عايزين نطبق المعنى ده واستأنسوا بالرسائل الموجودة رسالة الشيخ المنجد 30 سبب للخشوع في الصلاة وغيرها من أشياء كتاب بتاع خالد أبو شادي كتاب جيد أول مرة صلي في المعاني دي معاني الصلاة موجودة في غير ما موضع الكتب اللي بتتكلم عن معاني وأسرار الصلاة استشهدوا بشيء من ذلك أو اقعد سجل خواطرك صلي صلاة خفيفة تجريب عملي هو صلي صلاة خفيفة واجمع فيها قلبك وشوف أول الخيط فين أنا كنت داخل ومركز وقريت الفاتحة وجبت معاني الفاتحة دخلت بالصورة القصيرة لسه بعمل لقيت نفسي دخلت في حتة دخلها لي دايما بتكون من مدخل شرعي أو مدخل كويس خرجني من هنا ودخلني شمال ودخلني يمين فين الدخلة وسجل الخواطر دي عشان تعرف أين ثغور قلبك وتعالوا نمارس الأمر ده على مدى الأسبوع ده ونسجل المعاني دي عشان نشوف كيف نقطع هذه الحبال بترياق ودواء جمع الشمل على الله تبارك وتعالى أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم